السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الله قد استمعنا لهذا الكم الكبير من آيات القرآن الكريم من سورة النبأ وسورة الزلزلة وما كان لنا أن نمر على آيات ربنا مرور الكرام فالرب ما أمرنا بمجرد التلاوة وإن أمر بالتلاوة لكنه لم يجعلها غاية ونهاية قال تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها له كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فالتلاوة مأمور بها بالانزاع وردت القرآن ترتيلا ومع الأمر بالتلاوة الرب ذم من جعل كل حظه من القرآن التلاوة نهايته في التلاوة فقال تعالى ومنهم أميون سماهم أميون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمني قال ابن كثير وغيره إلا أمني أي إلا تلاوته ثم عرج على الأساسيات التي من أجلها يتلى القرآن فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته واللام هنا تسمى لام التعليل يعني علة التلاوة الحقيقية ليست مجرد تلاوة العلة الحقيقية التدبر قال ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أيضا لم تعليل أخرى فجعل للأمر علتين ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب يتذكر كما قال ابن القيم وغيره يعي ويعمل يبقى مطلوب تلاوة وتدبر ووعي وعمل بل إضافة أخرى أضافة في موضع آخر حمل الحق إلى الخلق عدم الاكتفاء بنفسك فما جاء وحي الله من السماء لنكتمه عن الخلق في صدورنا لذا قال تعالى لسيد خلقه صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته إذا ندرك هذا المعنى آيات تليت كم كبير وسورة النبأ تحدثنا عن قضية هي أخطر من أخطر قضايا حياتنا والرب بدأ بهذا هذه البداية العجيبة قال عما يتساءلون لم يقل يسألون عما يتساءلون سأل لو قال عما يسألون يبقى السأل واحد لكن يتساءل الكل بيتساءل السائل والمجيب وهذا يسمى فعل مشاكلة في اللغة يقال ضرب الضرب واحد لكن ضرب لابد لها من طرفين كل واحد ضرب الآخر لمس اللمس واحد لامس اللمس من الطرفين وهنا يقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم هل هذا موضع توهان موضع تهم الخلق النبأ العظيم وإن لبس على من على من جهل الحقائق لذا يقول عما يتساءلون هذا من باب الإنكار عليهم يسألوا ليه يتسألوا ليه يتوهوا ليه والأمر عظيم وواقع واقع لا مفر منه ليس معنى أن الله أجلها أنه لا يقع لذا قال معقب كلا يعني يقينا كلا هنا معنى حقا سوف يعلمون اللي تساءلوا فيه تاهوا ده هيحصل هيحصل بل له مقدماته لذا قال عم كلا سوف يعلمون وعجل بها ثم أجل قال ثم كلا سوف يعلمون يبقى في حقائق هتحصل قريبة جدا مع الموت فالعلم الأول مع الموت وده أول منازل الآخرة وكما جاء في الحديث من مات فقد قامت قيامته خلاص انتهى وقت العمل انتهى وقت العمل والرب أشار إلى هذا المعنى في آية أخرى حين قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم مقابل كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون فجعل العلم الأول الحقيقي عند الموت ثم عبر عنه في آية ثالثة فقال وجاءت سكرة الموت بالحق لحظة ما تعاين ملك الموت سترى حقائق لا تخطر لك ببال وستعرف علوم ودقائق لا تخطر لك ببال عند الموت ثم عقب بعلم الآخرة للتساؤل عنها مش الموت الآخرة الحقيقية قيام الساعة قال ثم كلا سوف تعلم مع أنه عطف هنا في البداية بثم ثم تفيد العطف مع التراخي يعني بعد زمن في آخر السورة بين الزمن ده بعيد ولا قريب قال إنا أنذرناكم عذابا قريبا والربط بين بداية السورة ونهايتها مهم جدا إنا أنذرناكم عذابا قريبا وكأن البعيد في أمر الآخرة قريب جدا جدا جدا والناس في غيب القاتل ليه؟ الزمان عندنا نحن نخضع له لكنه عند الرب يخضع لله ولذلك احنا عندنا ماضي ومستقبل وحاضر الزمان عند الرب كله حاضر من الأزل للأبد ولذلك لما عبر عن المتأخر منه عبر بصيغة الماضي في الآية اللي سمعناها من قليل قال وجاءت سكرة الموت طب الحي جاءته ولا لسه؟ كان متوقع يقول ستجيء ليه عبر بجاءت؟ يا اخوانا ده كلام وحي لفظة لفظة ما في لفظة جاءت بصيغة إلا والمعنى لا يستقيم بغيرها وجاءت يقول الإمام القرطبي عبر بالماضي على أمر مستقبل لأمرين أولا للدلالة على وقوع الفعل لا محالة فلما يقول جاءت يعني خلاص صدر حكم الله بمجيئها يبقى مالها حل تاني جاية جاية إذا قال جاءت قال جاءت على الموت رغم الموت قريب كما يقول أبو بكر الصديق كل رضي الله عنه كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله أقرب إليه من رباط جزمته فالموت قريب جدا القيامة نفسها وإن رأيناها بعيدة الرب برضه عبر عنها بفعل ماضي قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا طب القيامة وقعت لسه عندنا لسه لكن عبر أيضا عنها بالماضي ليدلنا على نفس الدلالة على وقوع الفعل محالة أتى يعني أتت خلاص صدر الحكم أنها تأتي أتأتي يبقى لا مفر وصل المعنى ده المعنى الأول لما استخدم الفعل الماضي في جاءت وأتى وغيرها من واضع دل على وقوع الفعل لا محالة المعنى الثاني أن الزمن عندنا نحن الماضي المستقبل الحاضر لكن عند الله الزمان كله حاضر وله أن يعبر عنه بما شاء وضحت؟ إذا ندرك هذا المعنى فقضية ثم كلا ثم الاتفاضات مع التراخي دي عندنا تراخي آه نريح لا تريح فين؟ قال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا طب أي رؤينا أصدق؟ رؤيانا ولا رؤياه؟ تقديره ولا تقديره؟ تقدير العليم الخبير ولا تقدير أبو جهل؟ وصل المعنى الدقيق يا إخواني فلما نقرأ الآيات المسألة خطيرة جدا جدا جدا اللي احنا شايفينه بعيد ده في لمحة يقع بل رب العباد أعطانا إشارات إن قضية تغيير الكون وإبادته وإعادة الخلق المسألة دي جعل لها أسباب في الدنيا قائمة موجودة يعني المسألة مش مش صعبة لا يعني قضية الإفناء نفسها أوجدها في في مخلوقاته يفني بعضهم بعضا يندمر بعض بعضا احنا عايشين فين؟ على الأرض إيه الأرض دي؟ لينا مكان آخر؟ حد عايش على غيرها؟ إيه الأرض؟ دي كرة صغيرة كوكب صغير يسبح حول الشمس حياتنا كلها مرونة بالشمس طب إيه الشمس؟ كتلة نار ملتهبة ورهيبة جدا جدا قدروا حجمها بمليون كرة أرضية مليون تخيل نجم بهذا الحجم لو لحم في الأرض الأرض تروح فين؟ وضحت؟ طيب كلنا بل كل الكواكب اللي بتسبح حول الشمس مربوطة بالشمس الشمس دي نار هل يتصور عاقل ان فيه نار مشتعلة هتدوم للأبد أنا أنا بجيبها لكم بس عشان نقربها لأن آيات الزلزال أشارت إليه وأخونا الكريم الله يصلح عنه حاله جاب الصورتين ورا بعض الشمس القريبة دي منا اللي احنا مرتبطين بيها وحياتنا كلها قائمة عليها آه، زراعتنا وصناعتنا وتنفسنا وليلنا ونهارنا مربوط بالشمس هذه النار أمثالها في الكون كثير والنجم الوحيد ولا في نجوم في نجوم هل كل النجوم لا تفنى ثابتة احنا لسه عايشين في الشمس في أول مراحلها النار يا إخوانا بدايتها اللهب تلاقي فيها أجسام لهب طالعة ونازلة نحن في هذه المرحلة مع الشمس الأرض بيكون من فيها إذا دنا منا لسان لهب نرى أشد ما نرى من حرارة وإذا نأى عنا لسان لهب نشعر بأشد ما نش- ما نجد من البرودة يعني حرنا وقرنا برود الشمس وضحت طيب ألسنة اللهب في أي نار لها عمر هتنتهي بعدها تتحول لإيه؟ لجمر تلاقي لهب وهج أحمر ومفيش لهب إذا وصلت لمرحلة الوهج دي حرها عن اليوم يصبح أضعاف أضعاف أضعاف حرها الآن رغم توقف ألسنة اللهب دي المرحلة رقم اثنين للنار كل النيران هذه سنة الله فيه إلا جهنم كل ما تخبو ربنا يولعها تاني لذا قال كل ما خبت زدناهم سعيرا نار الدنيا كلها في النجوم وغير النجوم هذه سنة الله فيها بعد فترة هتخبو ويتحول اللهب لوهج ثم تأتي المرحلة الثالثة الوهج يذهب وتجد النار أصبحت كتلة فحم سوداء مرحلة التفحم دي درجة الحرارة داخلها أضعاف أضعاف مرحلة اللهب ولذلك اللي يحب يسوي أكل على مزاج ما يسويش على اللهب يسيب النار لغاية ما تنطفئ توصل لمرحلة التفحم يحط عليها ال... كان الجماعة زمن ال... المحترفين اللي سووا يحبوا يسووا الفول يحط قدرة الفول على الجمر ده مش على الجمر على الفحم آخر مراحل اللهب تلاقي الفول طالع يعني رهيب النار تقلبه ما تخليش اي فول محصبه دافئ هذه مراحل النار الشمس الرب بينها نجم من النجوم ملايين النجوم في الكون تحولت لهذه المراحل كانت لها ومنها الآن ما صار وهج ومنها الآن وإحنا أحياء ما وصل لمرحلة السواد والعلماء لما اكتشفوه قالوا يا ده سموه الثقوب السود الرب سماه الكدر في القرآن إذا وصل النجم لهذه المرحلة حجمه بيقل جدا لو عندك حطب مولع فيه لا بتلاقي الحطب ما شاء الله ارتفاع رهيب ساعة ما يوصل للجمر تلاقي بقى كده دي سنن أوجدها رب في الخلق وإحنا بنراها في النار التي أفرأيتم النار التي ترون دعانا للنظر للتدبر طيب وصلت النار المرحلة دي الشمس اللي تساوي حجم الأرض مليون مرة إذا وصلت لمرحلة القدر الأسود دي تصبح أصغر من حجم الأرض يبقى اختزلت لكام؟ لنسبة واحد على كام؟ على أقل من مليون شيء مذهل إذا وصل النجم لهذه المرحلة لا يقترب منه شيء حتى يشفطه نسبة الجاذبية بتعرف جدا لو شفط أي كوكب أو نجم يدخل داخله مع الحر الرهيب في جزء من الثانية يذوب ينصهر العلماء لما اكتشفوا الموضوع ده قالوا ان دي الثقوب السود بتكنس اي حاجه تقرب منها بل رب العباد جعلها في الكون رحمه بينا احنا ليه لان اي كوكب يصطدم بكوكب او يتدمر او اجزاء منه تنفصل عنه مثل هذه الثقوب السود تشفط كل ال... فبتنظف الكون والا كان هينزل علينا دشم من السماء اتدمرنا الرب اقسم بهذه في القران واشار لكل المراحل دي ايه اللي يحصل يوم القيامه اول المراحل قال اذا الشمس كورت صدر بها السوره ولما يقول إذا إذا أداة شرط لها فعل وجواب قال إذا الشمس كورت جوابها فين؟ إيه اللي يحصل؟ الله يفتح عليك ذكر كل الأحداث وجعل الجواب واحد إذا الشمس كورت علمت نفس ما أحضرت إذا النجوم انكدرت علمت نفس ما أحضرت إذا الجبال سيرت علمت نفس ما أحضرت أحدث يوم القيامة حدث حدث عند كل حدث سيعلم الإنسان حقيقة ما كان عليه يبقى حقيقة ولا حقائق ملاش آخر إذا تفيد الكثرة يعني إذا الشمس كورت مش في لمحة تتكور وتنتهي تتغير تاني ترجع لها تاني أبداً إذا تفيد الاستمرار والكثرة إن تفيد الندرة لو قال إن الشمس كورت يبقى مرة وترجع تاني لكن إذا تفيد الاستمرارية والديمومة إذا الشمس كورت يعني كورت توقفت ألسنة اللهب وتحولت لمرحلة الوهج طب بعدين الآية اللي بعدين قال وإذا الشمس انكدرت لا قال وإذا النجوم انكدرت يبقى وقت انكدار الشمس مش هتبقى لوحدها ده كل النجوم معاها فتتحول كل النجوم لكدور سود تشفط كل الكواكب فانا الكون كل ذلك وإذا النجوم انكدرت تحولت كلها لكدور سود يا اخوانا احنا بنقرأ طب لو الشمس تحولت لكدر أسود إيه اللي هيحصل فينا إحنا؟ ولا إحنا ما بنسألش؟ لما رب هو قال إذا الش... إذا النجوم انكدرت يعني هتستمر فترة طب إيه اللي يحصل لنا إحنا؟ ده إحنا مرتبطين بها ارتباط رهيب يعني ملناش حركة في الكون إلا معاها ولينا اتجاه آخر نقدر نفلت من الشمس ونشوف لنا نجم آخر نلزق فيه مزاجنا سلامات ايه اللي يحصل هنرى هذا المشهد المهيب ولذلك الرب اقسم بهذه المرحله في نفس السوره بعد ما قال اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت في اخر السوره قال فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس ايه الخنس الجوار الكنس موجوده في الكون واحنا هنوصل لها سنصل لها سنصل لها. فلا اقسم بالخنس طبعا السلف فسروها على ظاهرها قالوا النجوم التي تظهر لنا ليلا وتخنس وتغيب عن النهار الخلف قالوا لا الخنس الجار الكنس الكدور السود اللي أول ما يتحول النجم لهذه المرحلة يصفط كل المجموعة المحيطة به أفناها يكنس والرب ربط بين هذه وتلك إذا حدث هذا وما أسرع حدوثه في لحظات يحول الله من حال إلى حال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا تخيلوا بالله عليكم لو الشمس تحولت للكدر الأسود إيه اللي يحصل لنا أنا؟ أول شيء أقرب الكواكب إليها هتروح أقرب الكواكب الأرض الشمس إيه؟ ها؟ عطارد حطوش فوتو بعد عطارد ايه؟ الزهرة هتشفطها هيجي الدور على مين؟ على الأرض احنا رقم ثلاثة خلي بالكم 12 كوكب احنا ترتيبنا الثالث يعني العملية مش هتاخد فركة كعب في ثواني إذا جاء الدور على الأرض الأرض بيدور حولها تابع لها اسمه القمر والقمر ده ليه تأثير كبير جدا في حياتنا زي الشمس ها؟ رغم أنها طوال ما رب العباد مسير الأمر على ترتيبه لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار مش كده ليه لا في اليوم ده القانون ده انتهي فهتلاقي الشمس والناس تنظر تشفط القمر الناس شايفة لسه البشر على الأرض قد يقع احنا أحياء وقد يقع على غيرنا البشرية تعمل إيه؟ حد يعرف يمسك القمر؟ يوقفه مرش للشمس؟ الرب يصف المشهد يقول فإذا برق البصر وبدأ بوصفنا احنا قبل نصف القمر قال فإذا برق البصر الناس من هول ما ترى ايه اللي حصل؟ الشمس سودت ليه؟ الدنيا ما انسودت الشمس يبقى مفيش نور لا ليل ولا نهار بقى كله ليل ليل ولذلك يا اخوانا يوم القيامة كله ليل كله ظلام مفيش نهار بل لو دققت النظر لعلمت ان الكون الان ليل الاصل فيه الظلم مش النهار لذا قال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار يبقى الاصل الليل والنهار الليل وربنا خد حته صغيره منه وعملها نهار دي السلخة السلخة اللي هي ايه تلاقي نخلة كبيرة وتحت منها ود صغيرة كده هذه تسمى السلخة في اللغة ايه السلخة دي الكون كله ليل لو نظرت بالليل الشمس موجودة راحت موجودة بس غاب عنا نورها فقط فلما ترى كل الكون ليل الشمس دي عبارة عن كشاف أول ما اتجه علينا النور بتاعها يبقى عندنا نهار كونه نهار لا ينفي ان الكون وراءها كل ليل ولذلك النهار على جزء من الارض مش كل الارض عندنا الان ليل وفي مناطق فيها نهار هيبقى عندنا نهار والدنيا كلها تبقى حولنا الليل سنة الله جارية احنا اللي مش دارين بحاجة ولذلك يوم القيامة شديد الظلمة وآية لهم الليل نسلخ منه النهار مش العكس مش يوم القيامة الدنيا نور لا النور هيكون منك ولا سبيل له إلا عملك ليه أخلصت قلبك وصدرك لله أعمالك اللي كتبت كلها هتنور وقلبك نفسه هينور جسمك هينور لذا قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات بس غيرهم لا يسعى نورهم بين أيديهم جسمه هينور له سكته في وسط الظلام ده وبأيمانهم إيه اللي بأيمانهم؟ كتابه يبقى بقى جسمه هو نفسه نور وكتابه نور هيشوف سكته طب وغيره؟ ده المنظر عجيب تجتمع الأمة الواحدة مع نبيها ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم طبعا مشاهد يوم القيامة في لحظات ما في الناس ما فيش اجتماع ولا حد يعرف حد وفي لحظات هيجمع الرب كل أمة مع رسولها دي مرحلة والأولى مرحلة لحظة اجتماع الأمة مع رسولها دي لحظة تطار الكتب بعديها اللي هياخد كتابه بمينه هيلاقي ايه؟ جسمه نور وكتابه نور طب والباقيين؟ يعني هتجتمع أمة محمد مع نبيها المؤمنين هينوروا ويمشوا المنافقين معاهم نفس الأمة الرب عقب بعد ما قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وأيمانهم بشراكم اليوم جنات قال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ده احنا كنا مع بعض واقفين مع بعض وفي مكان واحد مع رسول الله ها يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم طب, طب استنوا ثواني بس نمشي معاكم انظرونا أي انتظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا النور النور ما التمسش من هنا التمس من عام الصالح في الدنيا وقيل هذا نكال بهم قيل ارجعوا وراءكم من اللي يقول الرب لا الرب قال قيل ممكن يكون كلام ملائكة كلام رب العزة ويكون هذا لم الخداع لهم خذوا النور من ورا فيرجع لورا يفصل بينهم بالمؤمنين قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا يقول تعالى عن اللحظة دي فضرب بينهم بسور له باب اللحظة اللي انفصل فيها المؤمنين عن المنافقين ضرب بينهم بسور له باب ظاهره با... ظاهره باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب يبقى من الناحية التانية هيجي لهم جهنم والعذاب كله فبعد ما كانوا في موقف واحد انفصلوا في لحظة وصار لهؤلاء مصير ولهؤلاء مصير ثاني وفي نفس المكان ومع نفس النبي ومن نفس الأمة فهتلاقي نفسك أنت خدت موقف أنت بقيت في جهة وابنك في جهة أنت في جهة ومراتك في جهة أنت في جهة وأخوك في جهة ما فيش وصال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تسألون في أوقات ينفعنا النسب فيها وأوقات ما فيش نسب ولا ارتباطات فيها أعمال إذا ندرك مسألة خطيرة جدا جدا يبقى إذا الشمس وصلت لمرحلة الكدر الأسود دي ساعة ما يأتي الدور على الأرض هنجد هذا المشهد فإذا برق البصر قل وخسف القمر خسوف القمر علامة من علامات يوم القيامة العظمى ولذلك الرسول سن لنا لها عبادة مخصوص اسمها صلاة الخسوف المسلم إذا رأى الخسوف لا يدري هو ده الخسوف العادي اللي بيحصل كل يوم ولا خسوف يوم القيامة حد يقدر يحدده طبعا شتان بالخسوف خسوف خسوف القمر الآن احنا في ثلاثة بيلفوا عن بعض الأرض تدور حول نفسها والقمر يدور حولها وكلاهما يدور حول الشمس إذا جاء القمر بين الشمس والأرض يحصل كسوف الشمس وغالبا جزئي لأن القمر أصغر من الشمس نادر جدا بقى بكل لو القمر قريب جدا منا ممكن يحجب نور الشمس فقط وده نادر لكن أصلا القمر بيحجز جزء من نور الشمس لو انعكست الآية وأصبحت الأرض بين القمر والشمس الشمس بتضخ بنورها على القمر والقمر بيعكسه إذا جاءت الأرض بين الشمس والقمر حجبت نور الشمس عن القمر يحصل خسوف في القمر وضحت القصة دي دي الحالية لا خسوف يوم القيامة انطفاء نور الشمس هيبقى معاه خسوف في القمر لكن خسوف القمر هيبقى كل ومش هيرجع تاني في الوقت العادي ده الخسوف شوف انت المنظر لما تيجي الارض قدام بين الشمس والقمر تلاقي القمر ايه اتغطى جزء حته حته على شكل دايره كده وتمشي تمشي تمشي ولا تغطيه كله لان الارض اكبر من الشمس فشتان بين خسوف وخسوف شتان خسوف القمر في يوم القيامة لن يعود مرة أخرى بل إذا خسف القمر عندها يتم شفطه فيلتحم القمر بالشمس والناس ينظرون فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر طب بعد خسف القمر وشفطه والتحمم بالشمس الدور على مين اللحظة دي اللي وصفتها سورة الزلزال قال إذا زلزلت الأرض مش زلزال قال زلزالها الذي لم يحدث لها قبل ذلك منذ خلقت قط ولن يحدث لها بعد ذلك خلاص هو الزلزال الأول والأخير من نوعين لذا سماه الرب زلزالها قال إذا زلزلت الأرض زلزالها هتلاقي الأرض تبدأ تشفط فتجري بسرعة حول نفسها بسرعة رهيبة جدا جدا جدا جدا جدا أضعاف أضعاف أضعاف سرعتها الآن إيه اللي يحصل؟ كرة بتلفها بانتظام هتلاقيها ماشية زي الفل لو حطت عليها أي حاجة تبقى ثابتة لكن لو سرعت الحركة هيحصل إيه؟ هتنطر كل اللي جواها كل اللي جواها مين اللي جواها انت وغيرك انت وغيرك لذا قال اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها كل احمل اللي فيها الجبال اللي انت اللي مثبتها الارض الان اي جبل تراه له جسر اشد واضخم من ارتفاع الجبل فوق الارض لان اللي فوق الارض معاول التعرية بيقل بيقل الريح عمال تنطر منه أجزاء أجزاء الجزر أضعاف أضعاف طوله تخيل إن الجبل بجزره مع سرعة الدوران يطير في الهواء فيصبح كالسحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ده معنى من معاني ده معنى آخر وضحت؟ مشهد مهيب لذا يقول تعالى وإذا الجبال سيرت أول الأمر التسيير ثم الطيران ثم تدك تنزل على الأرض مع السرعة الرهيبة دي تتفتت حتت حتت فتصبح كالكثبان الرملية المهيل ثم حتى الكثبان الرملية دي مع السرعة الرهيبة دي تبدأ ريحة تسفي فيها لغاية ما الرمال رملة رملة تصبح كالغبار عارفين الغبار؟ لما تعصف الريح بتنتقي من الرمل الرمل الناعم جدا بل هي نفسها لما تحركوا شوية وتخبطوا في بعضه يتحول لهذا الغبار يوم القيامة كل رمال الأرض وجبالها تتحول لهذا الرب ذكر للجبال سبع مراحل مرحلة مرحلة أولها التسيير وآخرها التدمير ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ما فيش حباية طالعة وحباية نازلة إذا وصلت لمرحلة النعومة دي لا هتلاقي حباية طالعة ولا حباية نازلة إخوانا ده وحي وغيب ورب بيحكي لنا بالتفصيل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إذا كان الجبال يحصل لها الكلام ده الإنسان يحصل له إيه؟ يعني خرجت أثقالها أنت فين بقى؟ إحنا كلنا فين؟ ما احنا تحولنا الرمل في الأرض ربنا يخلينا رمل تزرنا الرياح كالرمال قال لا ده يوم الجمع مع التقلب الشديد في الأرض هتلاقي ذرات جسمك كلها تتجمع في مكان واحد على ايه على العصعوص اللي باقي منك الإنسان هيفنى جسمه كله إلا عجب الذنب العلماء حاروا ليه عجب الذنب أخيرا اكتشفوا إن عجب الذنب يحمل كل الصفات الوراثية لبني آدم فإعادة الخلق منه هنتجمع إزاي؟ تخيل إن كل أعضائك كم ظفر خصيت في حياتك؟ رميته فين؟ أظفار عمرك كلها اتقصت راحت فين؟ كم شعر قصيت حياتك؟ شعرك راح فين؟ اللي في الزبالة واللي في دورات المية واللي اترمى في الشارع واللي في مصر واللي في أوروبا واللي في أمريكا واللي في المدينة واللي في مكة تخيل إن مع سرعة الأرض كل ده يتجمع عليك عضو عضو جزء جزء لذا قال يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن لذا قال وأخرجت الأرض أثقالها ساعتها الإنسان نفسه طالع يسأل سؤال وحده إيه اللي جرى الأرض ما للأرض ما عادت أرض لا فيها قرار ولا فيها استقرار الكل هيصرخ والرب يبين معنى دقيق يقول يومئذ تحدث أخبارها أخبار إيه؟ مش القناة الفضائية ده كل ذرة في الكون تدلك على أن الرب أذن بقيام القيامة بأن ربك أوحى له ما في مخلوق تقترب منه يقول لك نفسي نفسي لا أرض ولا حجر ولا جبل ولا بشر كله بيفر لحظة خروجنا من الأرض شكلها إيه؟ الرب وصفها قال يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يفضون وفي الأخرى قال يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ده وصفه اللحظة الأولى في الآية الثانية واللحظة الأخيرة في الآية الأولى اللي ذكرتها يعني إيه؟ لحظة خروج من الأرض شكلها إيه؟ قال كأنهم جرد منتشر يوم يخرجون من الأجداث لحظة خروجهم من تحت التراب كأنهم جراد منتشر فين وجه الشبه بينه وبين جراد؟ ها؟
الكم والعدد لا مش الكم والعدد الأمر أشد شوف العلماء وده من الوحي لما نزلت هذه الآية دي بتعطينا إشارة لظاهرة علمية موجودة الرب يعلمها ونحن لا نعلمها ليه ربنا ربطنا بالجراد وأي مرحلة من مراحل الجراد تشبه مرحلتنا فين وجه الشبه العلماء تتبعوا الجراد ذهلوا ذهلوا الجراد بيتحرك ازاي في أسراب ضخمة سرب السرب الواحد ممكن يصل طوله من 20 ل 80 كيلومتر مربع يعني لو السرب كبير ومر على مدينة زي أوكفيل يحجب الشمس عنه كيف تجمع السرب؟ محدش فكر ده ترتيب رباني عجيب وربنا بيقول الآيات عشان نفطن اللي عمل كده قادر على مثله وأضعافه الجراد أثناء مروره يبحث عن محضن لبيضه بيئة صالحة لأن تكون مصنع للأجيال القادمة الرب علمه كيف يبحث عنها وكيف يصل إليها احنا عشان نعمل مزرعة فراخ ونفرخ البيض عايزين ظروف معينة ودرجة حرارة معينة والحوائط لها نظام معين مش كده ولا ايه؟ ولابد ان يك... لان لو اي خلل درجة الحرارة اختلت البيض مش هيفقس وضعيف جدا ودي سنة الله في كل ما بيض الجراد ربنا يديله قدرة عجيبة جدا يبحث عن بيئة رملية ناعمة جدا مش صخرية ما ينفعش يبيض في الصخر يبقى بيئة رملية ناعمة رقم واحد لا تكن في مهب الريح لأن لو بط في مهب الريح كل ده راح يعني بيئة رملية ناعمة ومحاطة بعناصر طبيعية تمنع الريحة عنها من كل اتجاه وبدرجة حرارة معينة لو فيها تلج ولا برد مش هيبيض فيها فإن تهيأت البيئة أناسي السرب بالكامل يتجمع في وقت واحد في المحضن ده فتبيض كل الأناسي مرة واحدة أثناء الطيران الكلام ده مش هيتوفر بسهولة توفرت البيئة تتجمع كل الأناسي وتبيض مرة واحدة وتدفن البيض وتلحق بالسفن طب بيضه كم بيضة؟ مليارات مليارات دي مرحلة انصرفوا البيض ياخد مدته وتأتي ساعة الفقس يفقس البيض كله في وقت واحد اللحظة النادرة لو انت مررت ساعة الفقس هتلاقي التراب ده بينتفض كل المنطقة كلها على الوضع ويخرج من تحتها مليات الخلق اللحظة النادرة دي اللي الرب وصف بها الإنسان المؤمن بيصف لحظة خروجنا من تحت التراب مش طيران من تجمعنا بعد بعد الخروج لا لحظة الخروج قال يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مخطئين جدا يبقى دي لحظة البداية من علم النبي هذا؟ يا اخوانا ده علم العلم الخبير صح احنا في العصر الحديث وعز من يكتشف هذه دي البدايه طب النهايه ايه؟ قال لا ده الجرد بيبقى طالع بيتمشى بقوته بطاقته انت مش هتطلع بقوتك وطاقتك ده انت هتطلع بقوه دفع خارج عن ارادتك ايه قوه الدفع دي؟ اه قوه دفع رهيبه قال يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون يعني إيه النصب؟ النصب الهدف اللي بنشن عليه النار فالرب بيصور لنا تصوير عجيب جدا وكأن الأرض مع سرعة دورانها وزلزلتها زلزالة تتحول لقاعدة صواريخ قاعدة إطلاق من الصاروخ اللي هيطلق سيادتك مين اللي بتضرب إبرة ضرب النار الأرض فالأرض هي القاذف والإنسان هو المقذوف مقذوف فيخرج بسرعة رهيبة جدا جدا جدا إلى أرض جديدة أرض المحشر الرب يبسطها كما قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار لحظة إلقائنا من الأرض إلى الأرض الثانية درجة الإلقاء درجة القذف تختلف باختلاف احوال القلوب اصحاب القلوب السليمه القذفه اتجمعهم كلهم في مكان واحد هو ده النصب كانهم الى نصب يوفضون الى هدف محدد لا يتقدم عنه خطوه ولا يتاخر عنه خطوه فيتجمع اصحاب القلوب السليمه مع بعض واصحاب القلوب المريضه بعض الكذابين مع بعض والافاكين مع بعض والخونه مع بعض والمجرمين مع بعض تقسيم عجيب رباني على حسب احوال قلوب العباد فيا ترى هنحشر مع مين ايه على كل واحد على حسب حق قلبه والرب لا يخفى عليه خافية ويحرك كل المقذوفات دي في الأرض يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون ولذلك شوف الآية في آخرها إيه يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا مجموعات مجموعات ليروا أعمالهم إيه أعمالهم دي؟ قال فمن يعمل مثقال ذرة يبقى الدرجة اللي ممكن تنقلك من مجموعة لمجموعة مثقال ذرة من عمل هتروحها مع دول ولا مع دول؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تفسر الآية دي تفسير طريف جدا جاءها سائل يوم من الأيام فنظرت في بيتها لم تجد إلا حبة عنب واحدة حبة واحدة فأعطتها للسائل قال ما هذه يا أم المؤمنين إيه دي تعمل إيه تعمل إيه دي هتأكلني تشبعني حبات أنا بعد فلقنته درسا قالت كم ذرة تزن دي وزنها كم ذرة فرب العباد يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يبقى ميزان رهيب رهيب ولذلك لما قال آه في آخر سورة النبأ إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ما من ألفاظ العموم باتفاق الأصوليين يعني كل ما قدمت يداه من مساقيل الذر الصغير والكبير الصغير والكبير مشهد مهيب رهيب الخلل النفسي ممكن ينقلك من محل لمحل بل هختم حديثي بقصة وقعت مع الصحابة والنبي يتحدث فيه صلى الله عليه وسلم في سرية مؤتة النبي ولى قيادة الجيش الثلاثة قال ليحمل راية زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر بن أبي طالب فإن قتل فعبد الله بن رواحة فإن قتل فاختاروا من شئتم لما الصحابة كانوا أوعى منا بكتير يفهموا لما يقول رسول الله فإن قتل إذا يوحى إليه يبقى يقينا هي الشهادة فالثلاثة القادة خارجين من مدينة وهم موقنون أنها النهاية آخر واحد في الثلاثة مين؟ هو ده كان اللي فيه التك عبد الله بن رواحة خارج بكي بكى بكى شديد ولسه خارج من المدينه فالصحابه سالوه يا ابن رواحه طول عمرك بطل ومش بطل بس ده واحد يا اخوانا من نقباء ال 12 اول من بايع النبي بايعه العقبه الاولى والرسول اختار النقيب على الانصار وكان شاعر الرسول ده الرسول اثنين شعراء مشهورين حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحه وكان يرمي رمي رهيب بل كان النبي يمدحه مدح شديد لأن كان بطل أسد فكان يقول عنه رسول الله عن الله عن عبد الله بن رواحة قال هو أولنا دخولا إلى أرض المعركة أول مقاتل يدخل أرض المعركة وآخرنا أفولا وآخر واحد يطلع منها ويؤدي الصلاة لوقتها رغم سبقه في كل حاجة في الدخول وسبقه في العطاء في الخروج ما ضيع صلاح عن وقتها عمره كله فده شخصية عادية مش عادية فلما بكى ابن رواحة الصحابة تعجبوا قالوا أتجزع من الموت والشهادة يا ابن رواحة قال لا ولكن أبكتني آية في كتاب ربي فيها يقول تعالى وإن منكم إلا واردها بدأ ينظر لنهاية الرحلة اللحظة الأخيرة ما بين الخروج من أرض المحشر يوم القيامة للدخول في الجنة هنمر على صراط دي آخر مرحلة فوق جهنم والنبي يبين هذا قال وعشان كده رب العباد أوجب علينا فريضة أن نسأل الله في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم ما أوجب الله على المسلمين دعاء إلا هذا الدعاء الصحابة فاهمين واحنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم واحنا في البطاطا ولا فاهمين حاجة الله يفتح عليك النبي يصف الصراط فيقول إن الله تعالى يضرب يوم القيامة بالصراط المستقيم على ظهر جهنم طوله كام؟ الرسول وصفه صعود من أرض المحشر لغاية ما تستوى على قمة جهنم مسيرة ألف عام واستواء على ظهر جهنم مسيرة ألف عام ونزول جهة الجنة مسيرة ألف عام طوله مسيرة ثلاثة ألف سنة وصفه إيه؟ قال هو أدق من الشعرة وأحد من السيف مين هيقدر يمشي عليه؟ ملهاش حل وده معنى الورود الرسول فقال كل الناس مر عليه فمنهم من يقطعه في سرعة البرق ومنهم من يقطعه في سرعة الخيل ومنهم من يقطعه ماشيا ومنهم من يقطعه حبوا على استه بيزحف ومنهم من تسحبه كلبات جهنم إلى قاعه الرسول يصف المشهد يقول أنا أول من يتجاوز الصراط والنبيون الأنبياء والرسل كلهم عند مدخله يسألون ربهم اللهم سلم سلم ده دعاء الأنبياء والرسل يبقى احنا فين؟ ابن راحة أول ما عرف إنها الشهادة هذا ما شغل باله قال أبكتني هذه الآية فيها يقول تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك أي الورود حتما مقضيا ما فيش فرار ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا قال أبكاني إن وردتها غدا إلى أي المصادر سأصدر يا ترى هعدي ولا هستمر فيها ولا هسقط في قاعها ورغم هذا الزخم العالي جدا جدا عند عبد الله بن رواحه مش واحد عادي ده مش خايف مش شهاده ولا بيفكر في الشهاده ده بيفكر في المصير والمآل ولما وصلوا إلى مؤتة فوجئ الجيش الجيش كله ثلاثة آلاف ورايحين يقاتلوا قبيلة قتلت رسول رسول الله العظيم كسرى والكلام ده يعني خطير جدا الدبلوماسيين ما بقى في كل التاريخ صينه الشاهد لما وصلوا مؤتة فوجئوا بأن الروم أعد لهم جيش قوامه 260 ألف مقاتل أقل تقدير خيل وقيل 400 ألف مقاتل هم ثلاثة فلما عانوا الجيش فكروا في الفرار اللي حملهم على الدخول عبد الله بن رواحه قام فيهم خطيب قال ان الذي تفرون منه للذي خرجتم تطلبون النصر او الشهاده ولم يزل بهم حتى دخل المعركه صدق زيد واستشهد قدام سيدنا جعفر حمل اللواء واستمات بل لحظه ما حمل اللواء اخذ يعني يسمو بنفسه بأبيات من الشعر نظمها يعني أشبه ما تكون بالزجل يقول آه يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قدنا عذابها علي إن لقيته ضربها لم يزل يرتجس حتى قطعت يمينه ما ترك راية عقدها رسول الله تقع على الأرض حملها بشماله والدم يطرق من يمينه وظل يدير الجيش حتى قطع يساره فحملها بين عضديه حتى نال الشهادة المشهد ده حضره ابن رواحة جاء الدور عليه الرسول جلس في مدينة وهم في مؤتة ويصف لهم الأحداث في حينها الآن حمل راية زيد صدق زيد الآن نال الشهادة زيد والصحابة يبكوا في المدينة والمعركة دايرة فين؟ في مؤتة الآن حمل راية جعفر الآن قطعت يمينه الآن قطعت شمال حملها بشماله الآن قطعت شماله حملها بين عضديه الآن صدق جعفر الآن نال شهادة جعفر رحم الله جعفر لقد أبدله الله بزرعيه جناحين يطير بهم في الجنة الحوار ده دائر في المدينة مع الصحابة ودول في مؤتة لما جاء الدور على ابن رواحة وده الشاهد والنبي يحكي للصحابة قال ترددت نفس ابن رواحة حصل نوع من الايه الصراع النفسي الاثنين ماتوا قدامه والدور عليه وبطل مغوار فنفس طب اقدم ولا لحظة التفكير دي فقط ما عملش حاجة لا فر ولا جرى ترددت نفسه ثواني فحمل عليها حمل شديد ونظر لها أبد شعر يكرهها على الدخول والمواصلة فيها يقول أقسمت يا نفسي لتنزلن لتنزلن أو لتكرهن قد أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهن الجنة ولم يزل بها حتى أقدم ونال الشهادة النبي يصف المشهد يقول تردد نفس ابن رواحة الآن صدق ابن رواحة الآن نال الشهادة ابن رواحة ثم وصف المصير قال ترددت نفس ابن رواحة فصارت مكانته من صاحبيه في الجنة الاثنين في نفس الدرجة لكن شتان بينهما قال مكانته في الجنة في حق صاحبيه كالواقف على الأرض والنجم الغابر في السماء يبقى هو على أرض الدرجة وهم في قمتها الفارق بينهم كالفارق بين الواقف على الأرض والنجم الغابر البعيد جدا في السماء الفارق ده جه من فين؟ من تردد نفسي مساقيل الذر عشان بيصدح معنا مثقال ذره مثاقيل الذر هتفرق تخيل عمل دخل تصلي اللي جنبك خشع لله وانت نفسك فكرتك باي شيء بالوليه بالتليفون بالميعاد الفرق ممكن يبقى بينك وبينه قد ايه ده انت ممكن تاخد على صلاتك عشر حسنات واللي جنبك ياخد عشرة مليون الفرق يودينا فين واضح المعنى فالأمر خطير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أكتفي بهذا القدر وأسأل الله لنا جميعا حسن الختم اللهم تب علينا فيما بقي من ساعة عمري اللهم تب علينا فيما بقي من ساعة عمري اللهم تب علينا توبة صادقة نصوحا خالصة لوجهك ترضاها وتغنيك عنه اللهم تب علينا توبة نصوحا وارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك اقبل توبتنا اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واغسل حوبتنا وتجاوز عن سيئاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل حسناتنا اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم أوردنا حوض نبيك محمد اللهم احشرنا تحت لوائه اللهم أوردنا حوضه اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا اللهم ارزقنا في الجنان صحبته اللهم ارزقنا في الجنان صحبته اللهم أجرنا من نارك اللهم حرمنا على نارك وحرم علينا نارك اللهم انظر إلينا نظرة لا نشقى بعدها أبدا اللهم إله الحق إن لم تكن لنظرك أهلا فأنت للنظر إلينا أهلا اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تؤاخذنا بما نحن نعوذ برضاك من سخطك نعوذ برضاك من سخطك نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك ونعوذ بك منك ونعوذ بك منك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم
شيخ في اسئله ولا تفضل وقت امس قصه المغرب إن الصحابه كانوا بيمسكوا العلم ويكتبوا ما كانوش عايشين حياه زينا دلوقتي ازاي كان عندهم الوقت وكان عندهم ازواج وكان عندهم التزامات ولا ما كانش يعني الواحد حاسس انه تايه خالص كل ده كان عندهم بلغ وأجيال ومع التربية الإنسان إذا صدق مع ربه أولا طاقاته تزداد جدا وأوقاته يبارك فيها بركة عجيبة جدا جدا جدا, جدا. وهذا الجانب الذي يجهله الناس البركة في الوقت والبركة في العمر والبركة في العطاء جزاكم الله خير السلام عليكم